يلا معانا نتعلم صح قبل ما نبدأ كف وبح بمشورة خفيفة ومعقولة راح نبدأ خطوتنا الأولى يلا معانا نبدأ سنة أولى
أعزائي المشاهدين في كل مكان سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أهلا بكم مر أسبوع ما التقيناش ولكن القلوب معلقة بيكم دائما لا ننساكم أتمنى من الله أن يكون أسبوع عدى علينا هادي مشاكله قليلة عشنا في وقت من الأوقات أوقات جميلة وأوقات ممكن يكون فيها بعض الصعوبات ودي طبيعة الحياة اللي احنا عايشين فيها المرة اللي فاتت كان موضوع حلقتنا الأطفال الأكثر احتمالا وحطينا العنوان الأطفال الأكثر احتمالا عشان نقطة واحدة بس ان احنا نخطفكم بالعنوان عشان نبتدي نفكر ايه معنى الاطفال الاكثر احتمالا الاطفال الاكثر احتمال تعرضا للمشاكل لتغيير السلوك لبعض السلوكيات اللي انا مش فاهمها ردود الافعال اضطراب السلوك لخبطه في الانتباه آه، عندي زياده آه، عدم قدره على تحمل المسؤوليه آه، مشاكل في المدرسه مشاكل مع اصحابي مشاكل في الرياضة مشاكل في الاستمرار في موضوع من المواضيع عشان كده اتكلمنا في نقطة أساسية الأطفال الأكثر احتمالا الحلقة اللي فاتت كانت حلقة تمس الأسرة قوي تمس العلاقات تمس التربة تمس الجذور تمس الأصول الزوج والزوجة كان كلامي منصب على العلاقة ما بين الزوج والزوجة ازاي ما تأثرش تأثير واضح المعالم غائر كجرح جرح كده غائر في نفوس الأولاد يؤدي بعد كده لمشاكل كتيرة أبعادها بنشوفها في فترة المراهقة بل قبل فترة المراهقة مباشرة اتكلمنا ازاي ساعة الخلافات بيبقى منظرنا بيبقى وحش قدام الأولاد قوي آه، ايه وسائل اللي اللي بنتبعها للأسف أثناء فترة الخلافات المختلفة على اعتبار الوضع ممكن يكون مش مريح بالنسبة لأولادنا عشان كده قلت لكم يوم ما الزوج والزوجة بيختلفوا ما ينساش الزوج انه اب وما تنساش الزوجة انها ام وان العلاقة ما بين الزوجين للأسف بتؤثر في دوري كأب وتأثر في دورك كأم عشان كده ناخد بالنا نصحصح نتحمل مسؤولية نفهم نستوعب لأن فعلا البيوت فيها كتير والمشاكل كترت واصبح الوضع بالنسبه لنا وضع محتاج تركيز حبتين عشان اولادنا يطلعوا كويسين ممكن نوفر ماديات ونوفر لهم عيشه كويسه ونوفر لهم امكانيات عاليه ونودي مدارس ونفسح ونلعب ونتنطط ونسافر ونروح لكن للاسف يبقى التربه الاساسيه اللي بيتربى فيها الولد اساس العلاقه ما بين الاب والام يا اخي بغض النظر عن العلاقات الاسلوب المتبع المحترم في التعامل ما بين الزوج وما بين الزوج عشان كده الحلقه اللي فاتت كنا فردين لها لهذا السبب من الاسباب النهارده هقول سبب تاني بس سبب اصيل برضه سبب من الاسباب اللي ممكن يدعو لحدوث مشاكل اللي هو فقدان الدفء الاسري فقدان الدفء العاطفي عارفين كلمة الدفء عارفين المشاعر أما تبقى فياضة في البيوت عارفين أما يبقى في تراحم داخل البيت عارفين أما يبقى البيت دافي عارفين أما البيت يبقى ساقع وبارد عارفين أما يبقى العلاقات ما بين الزوج والزوجة باردة والأحاسيس بالنسبة لهم مبلطة الأطفال اللي بيطلعوا في البيئة دي ممكن يبقى شكلهم عامل ازاي نمرة واحد هيبقى الطفل غير منتمي للأسرة دي أو هو ده الوضع الطبيعي للحياة أو البنوتة تدور على حد يديها الدفء العاطفي سواء بنوتة سواء كان ولد والولد هيلاقي أصحابه هيسمع لهم وهيبقى في قدر من الدفء في العلاقات الخارجية وبالتالي هينحاز للخارج ممكن اكون انسان كويس وانسان محترم واخلاقياتي كويسه واسلوبي طيب لكن للأسف البيت بارد مفهوش عواطف مفهوش مشاعر مفهوش دفء عايشين وكأنهم موظفين بيقوموا بأدوارهم والسلام ساعتها هتلاقي الولد بيتأثر بالخارج البنوتة بتتأثر بالخارج علاقات كتيرة بتتم بيبقى مفيش قدر من الانتماء اللي موجود بشكل أو بآخر ونتنقل لنقطة تانية للأطفال الأكثر احتمالا برضو عارفين أكتر الأولاد احتمالا لحدوث مشاكل نتيجة للتركيبة الشخصية شخصية الأم وشخصية الأب أم ممكن تكون ماسكة بالمسطرة التربية بتقول حاسب واوعى على كل صغيرة وكبيرة لأن ما عندهاش مرونة لأنها فاكرة التربية كده لأنها فاكرة إن ابنها لازم يكون الأول في كل شيء وإنها لازم ما تبخلش على ابنها أو بنتها بالنصيحة فتقعد طول النهار بتتكلم على ان ده ما يصحش ده ما ينفعش ده غلط ده هو المفروض كده مش نافع كده ما يصحش كده عيب كده غلط عادة الأمهات اللي بتبقى محسوكة بيكي كده بتبقى ماسكة على الصغيرة والكبيرة أولادهم عادة بيبقى عندهم عند وقلة ثقة وعدم قدرة على تحمل المسؤولية وعدم قدرة على الاستمرار في موضوع ثابت طالما ماما مش موجودة طالما أنا مش هكمل الموضوع ده وهكذا ده طابع من طوابع طابع من طابع أمهات اللي هي فكرة الأم اللي بنسميها اللي ماسكة المسطرة وهي بتربي هي فكرتها إيه؟ فكرتها إن أنا ما ببخلش على ابني بالنصيحة وعاوزاه يبقى أحسن واحد في الدنيا عشان كده بقول له دايما دايما اما بيجيب 98 او 97 او 99 بقول له خد بالك في درجة ناقصة وده عيب من العيوب عشان كده الامهات دول بيوصلوا للاولاد نظرة سلبية بيوصلوا لهم انكم مش قادرين مش عارفين مش قادرين توصلوا مجهودكم مش كافي وبالتالي قلة الثقة بتتولد عنده وقدرته على الاستمرار بتقل وعنده لانه رافض وجهة النظر دي لان الاوحش بيتقال له برافو عليك بتزيد وتزيد ومن هنا تبدأ مشاكل ومشاكل وفي امهات تانيين غير الام اللي ماسكه المسطره ام ما بتشوفش غير الوحش ما بتشوفش الكويس ولو حصل حاجه كويسه تقول برافو عليك كويس ماشي تعدي يا سلام لو الولد غلط تقوم الدنيا وما تقعدش وصوتها يجيب اخر الشارع عشان ازاي تغلط الغلطه الكبيره دي ويبتدي تعذبه بعذاب الضمير لتقصيره اقول لكم مثل من امثله الامهات دي ولد صغنون في سنه اولى ابتدائي عنده سبع سنين الاتوبيس بيعدي فبيرن على التليفون بتاع ايه البيت فالولد اما صحي لقى ماما لسه ما صحيتش ولقى اخته لسه ما صحيتش فالولد بتلقائيه شال التليفون وقال لسواق التاكس او سواق الباص لو سمحت بعد اذنك عد عليا وانت راجع يعني بتلف وبترجع عد عليا وخليني اخر واحد تعدى عليه وقوم اخته الصغنونه لبسها وجهز نفسه وبعد ما جهز نفسه وجهز اخته قال لماما بيصحيها ماما الاتوبيس رن وانا قلت له يعدي عليا اخر واحد ولبست واختي لبست الام تقول له ايه كويس قامت الام بسرعه عشان تعمل له الفطار الولد شاف التليفون بتاع باباه عارفين الاولاد وهم بيحبوا اللعب فمسك التليفون فسرح مع التليفون ما سمعش جرس العربية بتاعة المدرسة وهو بيرن عليها وماما بتقول له يلا بسرعة الاتوبيس هيفوتك الولد كان سرحان في اللعبة عارفين ماما ساعتها وفي اللحظة دي صوتها جاب اخر الدنيا قامت الدنيا وما قعدتش انت دايما مغلبني دايما معاند دايما بتعمل الغلط يا شيخ الاتوبيس تحت يلا بسرعة ايه رايكم مش دي حاجه تسد النفس الولد ده بالله عليكم انطباعه عن ردود افعال ماما هتبقى سليمه وصح هيبقى باصص لنفسه انه ايه كويس ولا وحش شايف نفسه ايه يستاهل ولا ما يستاهلش اذا كنت في الصغيره بضخم الامور قد كده واذا كنت في الحاجه الكويسه اللي عرفت فيها اتصرف واتحمل مسؤوليه كويس بدل ما تاخدي في حضنك وتطبطبي عليه وتقولي ربنا يخليك انت مسؤول انت كبير انت عليك في نظري انت بجد حاجه كويسه قوي ليه ما بصتيش لمجرد انشغاله في اللعبه انه طفل ان هو طفل ما زال في طور الطفوله بيحب اللعب ليه ما حسيتيش ان الطفل ده يعني محتاج تقولي له حبيب قلبي اما ترجع هخليك تلعب نفس اللعبه يلا يا احمد يلا يا علي يلا يا حسين خلصوا بسرعه عشان تنزلوا للباص ليه ايه اللي كان في دماغك ايه اللي كان تفكيرك اهو ده من الاطفال اللي لو استمر الوضع على كده هيتنبل وهيعاند وهيتاخر في سلوكه وهيبتدي يبقى بره احسن من جوه وهتبتدي ثقته بنفسه تتهز وهيدور على اي مكان يديله ثقه يبقى نغير سلوكنا نغير السلوك اللي موجود ده ام ثالثه وممكن يكون اب خلاص ام بتخاف قوي بتقلق قوي قلوقه وخوافه ومتوتره على كل شيء وفي كل شيء سواء كان وقع من الصغر سواء كان سخن شويتين سواء من الضلمه سواء انه اي حاجه تحصل له ولد ضربه او اتخانقوا مع بعض سواء اتعور سواء سواء سواء ما تنزلش حضانه سواء ما بتنزلوش يلعب مع اصحابه ايا ما كان ام قلوقه وخوافه بتقلق على اولادها مصدره حب لكن شخصيتها قلوقه وخوافه متصورين الاطفال يطلعوا ازاي هيطلعوا خوافين قولا واحدا ايوه طبعا مهزوزين هيطلعوا مهزوزين في نفس الوقت الثقه بالنفس ضعيفه مواجهه الناس قليله القدره على التصرف اقل اقل اقل كتير وفي نفس الوقت محتاجين مساعده على طول من ماما المثل ده بيضعف تركيبه شخصيه الاولاد يبقى انا لو كنت ام خوافه وقلوقه احاول ابتدي اشوف مصادر القلق والخوف واتعامل معاها انا لو ام ما بشوفش غير الوحش لو سمحتي بص للكويس وبص لنص الكوبايه المليان اولادنا كلهم كويسين بيقعوا محتاجين ايدين عشان نرفعهم مش محتاجين المقصله عشان هم وقعوا او غلطوا والام العصبيه اللي بتاخد كل حاجه بعصبيه وبنرفزه محتاجين نغير ونهدى حبتين الام الثالثه والأخ... اللي قلناها قبل كده اللي بتربي بالمسطره كما ينبغي ان يكون مش واخده بالها ان العمر قدامها ولو ابن النهارده ما اتعلمش بكره هيتعلم وانه عشان يوصل للمية في المية محتاج ابني يجيب عشرة في المية واقول له برافو وتلاتين في المية واقول له برافو وخمسين في المية واقول له برافو وستين في المية واقول له برافو محتاجين ده في امهات تانيين في امهات تقول لك ما بعرفش احضن ما بيخليش نفسي تروح ان انا احضنه ما بيخليش ابني ان انا يبقى لي نفسي اطبطب عليه او اخده في حضني او اديله آه قبله او اقعد مبسوطه كده وببتسم في وشه دايما منكد عليا بالله عليك احضنه ازاي اطبطب عليه ازاي ثانيا انا كبرت على كده ان التربيه لازم تكون بالشكل ده انضباط احنا من اهل الصعيد وبالتالي لازم نشد ملهاش علاقه لا باهل الصعيد ولا البحري ولا غيرها هي لها علاقه بان تربيه طبيعتها انضباط ومشاعر لو ده مش موجود التاني هياخد السكه ويتقلب بيه ولو العاطفة بس هي الموجودة هتاخد السكة وتقلبه عشان كده للي ما بيعرفوش يحضنوا ويطبطبوا ويحبوا في أولادهم غير مشروط بأخطائهم فوقوا وصحصحوا أولاد كتير بيحتاجوا الأحضان دي بيحتاجوا القبولات دي بيحتاجوا الود ده بيحتاجوا الألفة ده بيحتاج نظرة الرضا من الأم أو من الأب ده جزء من التربية جزء من البناء النفس الطبيعي الزرعة لها سمادها وسماد زرعتنا المشاعر والعواطف والقبول ابني غلط حاجة وإن نحضنه حاجة تانية ابني غلط وعاقبته مش معناها أقلدم في وشه طول النهار أصل هو مضايقني أصل هو منرفزني أصل هو مزعلني أصل هو نفوق الولاد محتاجين عواطف زي الانضباط بالظبط لو حطينا الانضباط من غير العواطف اولادنا هيبقوا زي السفينه الجامحه اللي هتروح بعيد ومش هتلاقيها عشان كده ابني غلط حاجه وبقول له محروم من كذا لكن في نفس الوقت وبعد ما تتم عقوبته لازم اطبطب واحن واضحك واقول خلاص انت حبيبي وتفضل حبيبي انت ابني وهتفضل ابني ابنك هو ابنك بوحشته بعبله بنكده بمشاكله بنجاحاته بتفوقه بمسار حياته هو ابنك زي علاقتنا مع ربنا سبحانه وتعالى يوم ما بنخطئ ونقع في حد من الحدود ما نلاقيش باب مفتوح لينا غير باب الله اه بنستغفر وبنصر ان احنا مش هنرجع عن الخطأ ومش هنرجع للخطأ تاني وبنستمر صح واحنا موقنين بقبول ربنا سبحانه وتعالى لينا وبالتالي مطلوب جدي جدا مني ان انا استوعب المثل ده في الامهات وفي الاباء لان في بيوت كتيرة جدا ممكن تكون ناشفة في بيوت كتيرة جدا تبقى العلاقة بينهم وبين الاولاد بالشكل ده تنبئ بحدوث مشاكل في المستقبل حقيقيه فالأطفال الأكثر احتمالا لحدوث مشاكل فيهم هي طابع الأمهات سواء كانت المحسوكة دي اللي بتربي بالمسطرة سواء الأم اللي ما بتشوفش غير الغلط سواء الأم العصبية سواء كانت الأم المتوترة والخايفة والقلقة سواء كانت الأم في المثل الأخير القليل الحنان قليل العطف قليل الود بالنسبة لأولادها في نوع ثالث أو أخير من انواع الامهات نوع من الامهات بيبقى العاطفة عندهم غير مشروطة محطوطة على طول الولد يرتكب الاخطاء هيكبر الولد عمل كذا يا شيخ صغير بكرة هيكبر ما تحطش عقلك بعقله ده عيل لسه صغير يبقى قالب الدنيا ومكركبها وهي على قلبها مراوح بتسمي ده حب وانا بسميه اسهال مشاعر عواطف ملهاش قيمة عواطف بتفسد طفل بيبقى لسه غلطان وبنبقى حارمينه من الشوكولاتاية بتاعته يزن ويعيط انا قلبي اصل هو ما بيستحملش اديله شوكولاتاية يا بحمد ربنا يكرمك الواد بيعيط قلبي اتفطر اديله وعدي والاب كذلك في كتير من الاحيان لو الولد بقى على بنات او الولد جه بعد شوق او الولد جه بعد وقت طويل او الولد اتعرض لبعض المشاكل والامراض ممنوع الانضباط حاجة والمشاعر حاجة تانية في اطفال تانيين ممكن يطلعوا عندهم مشاكل اه الاطفال اللي عندهم مشاكل صحية اللي عنده حساسية على الصدر اللي عنده مشكلة في الجهاز العصبي اللي عنده شحنة كهربائية عالية اللي عنده مشاكل في الهضم الأطفال اللي ما بياكلوش كتير دايما بيبقى بنجد لهم مبرر في الأخطاء ما تشبش ما تشدش عليه لحسن الحساسية تزيد ما تشدش عليه لحسن الحالة تيجي ما تشدش عليه ده الجهاز العصبي تعبان ما تشدش عليه اصله عنده سكر ما تشدش عليه اصل معلش لو زعل الولد كده مش هيعرف ياكل احنا بنربي لايه وبنفكر ازاي والاولاد دول عاوزينهم ليه عاوزين نتحدى بيهم العالم ولا مجرد كل امانيه ان انا اكبر عيل والسلام طفل يبقى مختلف عن اقرانه بالتميز ولا مجرد طفل من باقي الاطفال عاوز تبقى متميز في قضيه التربيه وهنا يكون موقعه ولا عيل والسلام بياكل وبيشرب وبيلعب زي بقيه الاولاد لازم تختار اللي هيخليك تتغير كأب وكأم والأمثلة دي حاضرة في الأذهان وموجودة في المجتمع اللي عايشين فيه وبنعدي عليها كتير وما بنتغيرش لأن احنا ما عندناش يقين حقيقي ان احنا عاوزين ولادنا يبقوا كويسين ما بنعملش مجهود حقيقي في السكة الصح اللي ولادنا يبقوا فيها حاجة يبقوا مختلفين متميزين حاجة تانية مختلفة رياضيا اجتماعيا نشاط مهارات القاء قدرة ومهارة بالإضافة للدراسة في حاجات أهم من الأكل والشرب واللبس في حاجات أهم من إن أنا أخرج وأفسح في حاجات أهم من إن مجرد أحفظ قرآن في حاجات أهم من إن أحافظ على الشكل العام في حاجات أهم من ان اكون كأب موجود وام كموجودة انت عاوزة ابنك يوصل لإيه وانت عاوز ابنك يوصل لإيه انت لو الامثلة دي اختفت مشاكل كتيرة جدا في البيوت هتختفي يوم ما الولد يعرف اصدقاء السوق ممكن اكون انا السبب اه ممكن اكون انا السبب ممكن البنت اما تعرف زميلتها وزميلتها تقول لها على الغلط وتعمله ممكن اكون انا السبب انا السبب ممكن ابني يبقى عنيد ويطلع عيني أكون أنا السبب ابني يمشي ويسيب البيت أكون أنا السبب ابني ما يتفوقش دراسيا لأني أنا ممكن أكون السبب ابني ممكن يكون ما بيثقش في نفسه ممكن أكون أنا السبب ابني ما بيقدرش يواجه للأسف ممكن أكون السبب ممكن ابني ما بيقدرش يكمل حاجة ويكملها ممكن أكون أنا السبب يوم ما اتكلمت على الأطفال الأكثر احتمالاً اتكلمت على الأب والأم وعلاقتهم ببعض كزوجين واتكلمت على تركيبة الشخصية لأن دول أسباب ممكن أن نمتلكها نحن يوم ما اتكلم مشكلة في الجهاز العصبي في الحلقات الجاية يوم ما اتكلم على مشاكل آه، نفسية ممكن تحصل للأطفال نتيجة لاستعداد الجهاز العصبي دي مش في إيدينا دي, دي ولادة دي تكوين جيني دي وراثة ممكن ما يكونش ليا فيها إيد لكن الحاجات اللي بنتكلم عليها من الحلقة اللي فاتت في ايدينا ولازم تكون في ايدينا ناخد اتصالات السلام عليكم اتفضل بس معلش يا دكتور بعد اذن حضرتك يعني انا عايزه اعرف بالله عليك يعني اعمل ايه مع بنتي اللي هي عندها تقريبا هي مقربه خلاص هي على سنتين ونص هي فاهمه وما شاء الله فاهمه دخول الحمام كويس جدا ومستوعبه كويس جدا يعني لكن هي مش عايزه وانا جاوبت وانا جربت الثواب والعقاب ومش نافع معاها ها، بصراحه يعني بدا يعمل لها البامبرز تلوخات جامده جدا هي نفسها بدات تتضايق بس هي مش عايزه إيه، حاولت في الاول يعني اقول ان هي مش مش قادره ان هي تتحكم في نفسها لكن بدات اشوفها بقى ان هي لما بتعوز بتدخل الدولاب بتقفل عليها بتروح تحت الترابيزه إيه، بتروح ال- البلكونه بعيد عني بصراحه لما ب- يعني لما بن- بنقابل اي حد من العيله بتاعتنا يعني في اي مكان وبيشوفوها ان هي يعني كبرت كده يقولوا خلاص ده كبرت ازاي وما ينفعش بصراحه في ناس في العيله فعلا كتير اصغر منها و- و- وقلعوا البامبر مم.
فانا فانا مش عارفه اعمل ايه بس هي فاهمه فاهمة أهو.
أيوة، لازم لو تكون أنا- فاهمة هي مش- مش عايزه هي هتبقى فاهمة يعني المؤكد فاهمة لكن هي عنيدة عموما
هي هي عنيده اه عنيدة شوية يعني وح...
عنيدة و- وحضرتك كده يعني لمحة كده عصبية شوية
فيها حضرتك عصبية
انا ولا هي انت
شويه اه هي طيب.
عصبيه هي عصبيه بس في مشكله كمان ان في بعد اربع شهور ان شاء الله في طفل تاني جاي في السجن ف- فانا خايفه بقى كمان لما تشوفه الموضوع يتمادى معاه فانا مش عارفه اعمل ايه و- وانا جربت فعلا تطبيق اقلعها البامبر ما بيهمهاش يعني وهي اصلا متضايقه مني عامله تسلخات رهيبه مم.
وكلمات وكلام من ده بس انا مش عارفه اعمل لها ايه يعني انا دلوقتي ساكته خالص لا بعمل ثواب ولا بعمل بالعقاب بس في الحالتين الاثنين مش نافع مش عارفه اعمل حاضر حاضر لا اتفضل السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ازيك يا دكتور تمام
الحمد لله انا عندي ولدين مم.
بس أنا ولادي بيمروا بازمه صعبه جدا وخايفه ان هم يضيعوا مني في الازمه دي بمعنى
هو هم كانوا مرتبطين بباباهم جدا جدا و هو الولد اتوفى من ست شهور وعندي الولد الاولاني في في المدرسه داخل المدرسه لا مين اللي توفي باباهم باباهم وحضرتك آه.
ده كان من ست اشهر من ست شهور اه البقاء لله لكن الاولاد آه، حضرتك بتقولي اتاثروا متدمرين هم مش متأثرين هم متدمرين متدمرين اعمارهم السنيه كام
آه، ست سنين وثلاث سنين في ايه بنت بقى إيه؟
ثلاث سنين وسنتين متدمرين ازاي بقى
يعني ما بيجوا يلعبوا مع بعض هي اللعبة الوحيدة اللي بيلعبوها بينيموا بعض كده ويدفنوا بعض اه انت تدفني مرة الدور ده وانا الدور الجاي ادفنك مم.
يجي يصحى من النوم الصبح إيه ماما انت لو متي انا هروح فين مم.
مين اللي هيعمل لي الاكل مم.
مين هيوديني المدرسة مم.
طب انا ليه صحابي ما ب- باباهم بيوديهم وانا بابا مش بيوديني مم.
إيه ابني الصغير جاي من الحضانة يعيط مم.
يصرخ مم.
انا عايز مكعبات قلت له طب ما انا جبت لك مكعبات لا انا صاحبي باباه جاب له مكعبات بابا اللي جاب له انا عايز بابا اللي يجيب لي طيب قلت له طب ما انا جبت لك طول الليل بقى صريخ وعياط ورد بابا، فعلك بابا.
انت ايه بقى ها ورد فعلك
رد فعلي مم.
رد فعلي ان في في ناس كل واحد ليه دوره ممكن انا اموت النهارده ممكن كل واحد ليه دوره ي- هيموت في الوقت ال- المناسب ليه اولا انا حزني قدامهم بحاول ان مفيش دموع مفيش عياط قدامهم خالص بحاول ان انا في عز يعني ما انا حزينه اول ما بيجوا بنضحك ونهزر ونلعب ونجري في الشقه زي ما كان باباهم بيعمل معاهم كويس اجيب اي حاجه لان انا نفسي نفسي اربي صح نفسي اربي كويس.
تربيه اربي تربيه زي ما كنا متفق انا وهو كويس احنا مش هندور على ان ده يبقى دكتور وده يبقى مهندس انا هدور على ان ده يبقى راجل محترم هينفع هينفع يبقى شخصيه في المجتمع تنفع المجتمع حد بيذكرهم بباباهم مثلا ما يروحوا عند تيتا مثلا شويه هو آه مش بينسى هو على طول انا بسال مثلاً- لا انا بسال حد بيتكلم قدامه على باباه
اه مين في بقى واحد آه، يعني ابني كبير واحد زميله حكى له تفاصيل حتى بالتفصيل هو مش بينسى حكى له بالتفاصيل تفاصيل ايه بالظبط الحادثة الحادثه هو الولاد كانوا في الحادثه
لا ما هم سمعوا طبعا سمعوا آه، صاحب صاحب صاحب ابني سمع من أهله طبعا بيتكلموا فحكى له جه راح في المدرسة وحكى له تفاصيل الحادثة بالظبط آه، فالولد رجع يقول التفاصيل بتاعه بابا يقول لي اه بابا مم.
مات كده وكده و- وخصوصا ان هو يوميها باباهم كان موعدهم انا هخرج و- وهاجي بالليل هنيجي على المغرب كده هنخرج النهارده بره ون- ونقعد بره وكده طيب فهم مستنيين بابا يجي بابا ما جاش طيب آه ابني الكبير في المدرسة لا انا انا عاوز اسال سؤال صغير يعني ال- أيوة.
الولاد بيعيدوا يزيدوا في الموضوع بتاع الحادثه
على طول أنا على طول يقول لي ابني الصغير امم انا رايح آه، راكب العربيه ورايح عشان اموت امم ماشي انا رايح و- الجنه و... و...
انا مثلا اي اكل أو رد أي فعلك حاجة- ايه
رد فعل ايه ما آه.
ردش.
ما بترديش بقى حاضر.
مش عارفه خايف
يعني سؤال حضرتك ازاي اعدي بولادي في الفتره دي ل- ل- بحيث انهم أعدي نفسيا ما الأزمة دي.
يتاثرش حاضر حاضر حاضر حاضر اتفضل السلام عليكم وعليكم السلام اهلا وسهلا اهلا بك بقى.
الله يسعدك آه.
اتفضل استاذ حضرتك انا كان عندي سؤال اتفضل آه، عندي ابني سنتين ونص تمام أيوة.
واخته ثلاث شهور
أيوة.
في- في مشكله كبيره جدا بالنسبه لي ان آه، عبد الرحمن عبد الرحمن مرتبط بيها ارتباط شديد جدا مم.
هي ال- وال- يعني والدته زوجتي آه، آه، بتشتغل تمام انا فاتح مشروع في البيت تحت البيت اوكي هو تقريبا شبه ارتباط مستمر بيا مم.
آه، انا دخلت حضانه مم.
بقاله حوالي تقريبا اسبوع مم.
آه، برضه الارتباط يعني الارتباط قل شويه بس مش بالطريقه اللي انا كنت اعتقدها في برضه دخ... يعني كمل اسبوع في الحضانه هو دلوقتي اسبوع اه أسبوع حصل يومين واحد إن يعني.
هو تعب فيهم ما راحش الحضانه
آه، السؤال حضرتك ايه بقى ال- السؤال اللي انا بساله الارتباط الشديد ده ازاي اقدر اخرج منه في نفس يعني ايه ارتباط شديد وصفه لي اصل الارتباط الشديد ده ليه اشكال كتيره آه، خروج مع مستمر معايا اه تمام آه، في البيت آه، لو آه، الاكل ابي اللي ياكلني آه، عزكم الله لو دخول الخلاء آه، مع ابي يخش آه، معاك.
الغيار لو ه- والدته هتغير له الملابس مع ابي ال- آه.
لو انا نزلت استريح مستمر وخبط على الباب ممكن لغايه ما ارجع تاني ساعه ساعتين ثلاثه مم.
آه، فترات طويله
مم.
تمام وحضرتك كنت بتستجيب في الاول
في الاول لا آه.
يعني انا كنت برضه دايما مستمر معايا وانا نازل اصلي آه.
المسجد فهو مثلا بنزل اصلي المسجد المحل بتاع تحت البيت بقعد معايا في المحل شويه بعد كده بط- بطلعه مم.
وقت التاني بقى مستمر معايا مم.
دلوقتي من ساعه ما دخل الحضانه يعني مش بدخله كتير طبعا مع فتره البرد اللي هي موجوده دلوقتي برضه آه.
مش بينزل معايا كتير اه ال- آه، الموضوع ده مأثر على الاخت طبعا مم.
ضربه مستمر هو بيحبها جدا يعني هو بيحب اخته نعم.
بس برضه في ضرب آه، غيره بقى ماشي اوكي غيره بس غيرة.
يعني ساعات بحس انه بانتقام يعني ممكن يخبطها في راسها يبقى رايح ي- ان هو ي- هي هيبوسها يعض ي- يرضها.
يروح عضدها آه.
اه بس ده طبيعي على فكره ده ماشي.
بيحصل فخد بالك يعني يعني ب- الرفق على العموم انا هقول لحضرتك لان الم- انت عملت جزء من الحل يعني تمام حاضر ال- حاضر.
المشكله الاهم بقى الاهم ال- عنده السب يعني بيشتم آه، ممكن لو تعرض للعقاب مستمر عنده التخيل ممكن يمسك ال- يعني خط دي على ودانه كده ويفضل يتكلم في التليفون اه يتخيل اي حاجه واي موضوع اه آه، لو هو عند جدته اللي هي والده والدتي يعني والده زوجتي اه آه، لو آه، اخواتها هناك الاولاد بتوعهم لازم يتضربوا عنف شد شعر ضرب يوقعهم في الارض هم في اكبر منه واصغر منه مم.
مع الكل طب بس هم بنات آه، هو حركي شويه
يعني مش مش ما اقدرش اقول انه عنده فرط حركه لا لكن لكن هو في سكون عادي آه، لكن هو بي بي بيضرب يعني قصد حضرتك بيضرب يعني وبيضرب عنيف وبيضرب، شويه بس الاغلب ان هو هو يعني هو ده معاهم يعني اللي انا لاحظته ان هو مع اولاد آه، مع اولاد خالته بس اه البنات آه، في الشارع مثلا لو معايا في الشارع مع جارنا مع اي حد في الحضانه مفيش ضرب طب كويس يعني في الحضانه ما بيضربش يعني طيب خلاص مش يعني حاجه عامه بيضرب يعني بيضرب، لكن مع اولاد خالته ضرب مجرد ان هو يشوفهم آه، وهو معاشرهم أربعة يعني مع بعض معاشرهم فتره طويله وبيشوفهم كتير و...
تمام ال- المشكله برضو بقول لحضرتك اللي هو السب حاضر.
السب ده ملوش حل العقاب بقى، ال- يعني ده السؤال اللي بسأل حضرتك عليه ال- العقاب لو انا بدات معاه عقاب ازاي انهيه؟ يعني ازاي اعمل له stop؟ ايه المرحله اللي اقف عندها في العقاب وازاي اخرج من العقاب نفسه؟ هو عنيد جدا ما بيخرجش من الع- يعني ما بيخرجش ال- يعني مثلا لو انا ايه لو انا فكرت مثلا ان انا اعاقبه ان انا مثلا آه، اتجنبه ان انا ما اكلموش مم.
آه، عنيد مستمر ايه ايه ايه يستمر في ال- برضه يعني انا مثلا هو بدا يشتم فانا مثلا بتجنبه او انا مثلا بنظر له نظره غضب مم.
او مثلا ب- بعاقبه ان هو ايه يحط وشه في الحيط تمام يعني مجرد ان هو ايه عقاب ان أنا- او مثلا بمسك ايديه واضربه على كف ايد انا مم.
ان انا اثبت له ان انا ممكن اضربه مم.
فهو إيه يعني لحظه العقاب نفسها بيثبت وبعد كده يرجع يشتم تاني حاضر تمام إيه ما بيعتذرش الا اذا ايه حد وجهه للاعتذار مم.
هي دي المشكله الاهم يعني آه، لازم حاضر والدته لو روح اعتذر لابي فهو يعتذر ويرجع يكررها تاني حاضر تمام.
حاضر حاضر طيب عندنا آه، في اي اتصالات اخرى طب اتفضل السلام عليكم
السلام عليكم وعليكم السلام اتفضلي
دكتور معين اي فندم اتفضلي انت على الهوا لو سمحت يا دكتور انا عندي آه، اربع آه، اولاد ثلاث بنات وولد صغير فعندي الكبيره تقيله جدا جدا في كل حاجه تعباني في كل حاجه يا دكتور. تعباني في كل حاجه آه، كل حاجه تعملها بصعوبه آه، ممكن مثلا آه، من كتر الصعوبه بتاعتها لو طلبت كوبايه ميه اخش لها هعمل لي كوبايه شاي آه، تعباني جدا يعني ايه تطلبي ميه تعمل لك شاي اه والله يعني هي مش مركزه لا ما بتركزش وفي طيب.
نفس الوقت تقيله يعني ايه تقيلة يعني حتى في المذاكره في لما تيجي تكتب واجبات لما اجي اقول لها اعملي يا حاجه اما ابعتها مشوار ممكن تتاخر زياده عن اللزوم اه تعبانه قوي في الحته دي وتنسى المشو... ساعات تنسى الموضوع اللي انت قلتي لها عليه في بعض اوقات يعني مثلا تطلبي منها حاجة ترجع تاني تقولك يا ماما انت طلبتي ايه
احيانا
دي كبيرة مش كده حاضر اه في سنه رابعه حاضر اتفضل السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم ياسر، اتفضل ازي حضرتك معاك محمد عباس من كفر الدوار.
اهلا وسهلا اتفضل آه، لو سمحت يا بيه والله انا ابني عنده توحد، عنده دلوقتي ثلاث سنين وثمان شهور. عنده توحد.
ايوه
آه، وديته مراكز آه، تعليم الخطابة وكده وتعديل السلوك. آه، بيدوله دلوقتي حاجة اسمها سايكودال دواء.
ايوه
آه، ده كويس ليه ولا ايه؟ واعرف ازاي اتعامل معاه؟ وبيبقى عصبي بعض الاوقات. واحيانا بينطق بعض الكلمات واحيانا ثانيه ما بيرضاش ينطق خالص بينطق بمزاجه يعني مثلا التخاطب مش عارف اتعامل معاه ازاي بينطق بمزاجه يعني مش بال
بمزاجه لما يكون بمزاجه.
رايق خطط يعني أبقى يكون رايق وكم كلمة بينطقها الخطاب ده معقول يعني كويس ليه ولا حاضر.
ايه ولا كم كلمة بينطقها الولد
نعم كم كلمة بينطقها
آه، حوالي 10 كلمات حافظهم كلمات يعني ايه آه، حروف بسيطه كلمه حروف.
من من حرفين او ثلاث حروف بي... بيلعب مع الأولاد
اه بيلعب مع الاولاد بيلعب كويس معاهم بيحبهم ويحب يلعب مع الاولاد يعني بيتفاعل مع الأولاد
ايوه بيتفاعل معاهم وبيلعب معاهم عادي
بيلعب معاهم عادي ما بياخدش جنب بيقعد لوحده ما بياخدش بحاول جنب اكتر يعني ال- بحاول اكتر ب- بين ال- ال- آه، حاجز اللي هو ما يتعاملش مع الناس آه، اديله كوره طيب.
آه، خليه يحدف رجلي واحدفها له بيركز بيركز في عينيك يعني.
بيركز في عينيك
ايه بيركز عينيه في عينيك نظرة عينيك كان الاول كان الاول التواصل البصري كان ضعيف جدا ضعيف دلوقتي كويس بيركز دلوقتي دلوقتي بدا ي- بدا يبص له اتفرج على التلفزيون في فترة بداية حياته كده كتير كويس. ايوه اتفرج كتير كنت بتسيبوه قدام التلفزيون فترة طويلة
كان بيقعد قدام طيور الجنه كتير قوي طيور الجنة كتير قوي طيب آه ال ال كان في اي مشاكل في الولادة
لا اطلاقا اطلاق مش طبيعي طيب حاضر السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله
اتفضلي يا فندم أيوة اتفضلي
أنا كانت مشكلتي آه، زوجي مع مع بنته ايوه اتفضلي بنتي عندها سبع سنين مم.
فدايما ما حسيتها إن هو ما بيحبهاش فعلى طول يعني مشكلتك مع بنتك اه اه مين ما بيحبهاش بابا ليه
هو بيقول لها كده بيقول لها ايه بيقول لها أنا ما بحبكيش ليه
كده ما بحبش البنات مين ده بابا
هو اللي ما خلفش بنات يبقى ما خلفش
هو احنا يعني هي الوسطانية ومعاه وخيركم آه، من بكر بأنثى
ودايما يقول لي دي بنتي ازايها يعني ان انا مش بحبها اه انا اه بحبها اه ولكن يجي قدامها يقول لها كده وي- ويقول لها كده ف... فالموضوع مأثر عليها من درجة ان هي عندها تبول لا إرادي
هو لها اخوات اه في ولد اكبر منها وولد اصغر منها كويس بيتعامل مع الاولاد برضو بيقول لهم كده لا ليه كفالة الشر مش عارفه ولا مش عارف والله هو سمعنا مع... لا مع ان هو كان بيحبها جدا وهي صغيرة اه لسه ما بتتكلمش وبتلعب كده اه لدرجة ان اخوها الكبير كان بيغير منها اه انما لما ابتدت تكبر بقى يعقدها كده انا ما بقبلكيش انا ما بحبكيش آه، انشغلي من وشي كده. ولكن لما اكلمه و- واعنفه و... و... يعني واتخانق معاه يقول لي دي بنتي ازاي ما بتحبهاش؟ بس انا بضايقها وخلاص او بضايق
امم
لدرجه ان هي حاسه ان امها دي هي الحنان كله لانها بحاول اعوضها امم فحاسه ان امها دي هي الحنان كله لدرجه انها ساعات ما بترضاش تنام وتقعد تقول يعني مم.
ممكن انام واقوم الاكيد امم
وطبعا الموضوع ده بيسبب لها تبول لا ارادي لو نامت في حضني الليلة اللي بتنام في حضني فيها ما بتبقاش مبلولة الليلة اللي تنام في حضن ستها مثلا أو تنام يعني بتاخد حنان بالليل ما ما فيش أي حاجة وبتبقى كويس إنما غير كده تلاقيها على طول كده يعني مم. مم.
حتى لدرجة إن هو هي ذات نفسها لسه كانت بتكلمني بتقول لي أبي ما بيشدنيش فأنا بقول لها إزاي ده بيشدك يعني ما فيش حد ما بيشد البنت تقول لي لا طب ما هو علشان بيقوم الصبح يلاقيني مبلولة بيقعد يقول لي كده ويعيرني بيها طول النهار يبقى هو بيشدني إزاي وبعدين هو بيقول لي ما بيشدنيش.
ودي حقيقة بتكررها كتير يعني ولا مرة وعدت يا ماما لا كتير كتير نتيجة الخطأ هي أخطأته
لا مش حكاية خطأ أخطأت وهو هو كده يعني آه، ممكن تكون حتى ساعات بيتعمد إن هو يقوم بالليل يشوفها إذا كانت مبلولة ولا لأ عشان الصبح يقول لها رغم إن هو حنين جدا جدا يعني حنين مش قادرة أقول لحضرتك يعني هو ساعات بيتضايق إنها بتعمل على روحها بالليل آه، فبيقول لها الصبح كده.
يعاندها بقى بالنهار طيب فكرت ان البن... فكرت ان البنوته تتعالج في التبول فكرتي طيب.
اه بس هي ما عندهاش حاجة هقول لحضرتك حاضر هقول لحضرتك حاضر ناخد اتصال بس خليه الاتصال الاخير بقى واعتذر انا بعتذر لان هو فعلا الاتصالات في ضغط شديد وعشان كده فاتحين فتره الاتصالات يعني يبقى الاتصال الاخير عشان نقدر نلحق نجاوب على بقيه الايه الاسئله ان شاء الله اتفضل السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم الصوت آه، اعتقد ان فيه طيب شكرا آه، ط- وجالي سؤال برضو اخت آه، آه، اتصلت وسابت السؤال آه، لان هو الخط قطع عليها يعني هو انا هبتدي بالاخر ما تزعلوش مني في الترتيب بصراحه هو ال- انا ممكن ما اوفرش ماديات لان ظروفي الماديه ما تسمحش ان انا اربي ولادي في مستوى معين مفيش مشكله وممكن تكون ظروفي الاجتماعيه آه، مش مناسبه آه، لولادي وممكن ما اعرفش اودي مدارس ممكن ما اعرفش اكل ممكن ما اعرفش اشرب ممكن ما اعرفش البس لكن الحاجة الوحيدة اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها قسمة عدل في قلوب العباد العواطف والمشاعر الإنسانية عشان دي مش مرتبطة لا بفلوس ولا مرتبطة بظروف ولا مرتبطة بحاجة الحاجة الأهم إن قبولي في الحياة منبعه قبول أبي وأمي ليا واحساسي بكياني وان احب نفسي بينبع من حب بابا وحب ماما ليا وبالتالي ما عنديش عذر لحد يقول ان انا ما بحبش او ما بعرفش احن لما جه الراجل الصحابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام وشاف الرسول وهو بيقبل الحسن والحسين فبيقول للرسول ممكن يكون الصحابي ده مستغرب ممكن بيستفسر على اللي بيعمله الرسول أو بيتعلم منه لي عشرة من الأولاد ما قبلت أحدهم فالرسول قال وما أصنع وقد نزعت الرحمة من قلبك أو حاجة زي كده أو فيما معناه ان دي رحمة ربنا بيحطها في قلوب عباده طب لو مشيت على الولاد كلهم ممكن ما تعملش مشاكل لكن يبقى فيه طفل مميز عن طفل عاطفيا دي الكارثة ده دي مشكلة المشاكل الرسول يوم ما نبه على الراجل اللي جاله عشان مجرد بيكتب حاجة لابنه فسأله ألك أبناء غير ده قال له آه لي أبناء تانيين كتبت لهم زي ما كتبت له قال له لأ قال ما قسمة ما ترضيش ربنا إذا كان الرسول بيتكلم على المستوى المادي ما بالك بالمستوى المحسوس والحسي والبنات محتاجين عاطفة وأزيد كمان ومحتاجين هدهدة وأزيد كمان ومرت- ومحتاجين شكل ذكوري في الأسرة بشكل أو بآخر وبالتالي يمنى محسس الكل إنها هي مش الأحسن هي مش الأفضل هي أقل هي أكثر تأثرا والبنت حساسة متوترة قلقة بدليل التبول اللا إرادي وبالتالي محتاجين نبتدي نتناصح ونهدى كده ونمسح في ذاكرتنا كلمة ما بحبكيش ونعرف انه تبول لا ارادي ليس للإرادة فيه شأن رفع القلم عن ثلاث وبالتالي علميا التبول اللا إرادي ده تبول بيجي بالليل للأطفال القلقين ويحتاج علاج بعد سن خمس سنين مفيش حاجة اسمها ما عندهاش حاجة في حاجة اسمها عندها تبول لا إرادي من المفترض على سن خمس سنوات تكون قايمة ناشفة لو زاد خمس سنين ويوم يبقى محتاجين علاج لو سيبنا أولادنا كده من غير علاج ممكن 2% يستمروا هم مخلفين ومتجوزين وعندهم تبول لا إرادي وبالتالي مطلوب علاجه ما نسيبوش اصل البنت اما تبلغ اصل الولد اما بيبلغ اصل الولد اما بيكبر هيبتدي يمسك نفسه لا ممكن بعد كده بعد انقطاعها بفتره ترجع مع حدوث بعض المشاكل الايه النفسيه طبعا الموضوع ده مهم قوي موضوع ال- ده اخونا اللي بيتكلم على طفل متوحد بص بقى التوحد كصفه موجوده وكمرض موجود في الخلايا العصبيه والوصلات ال- ال- العصبيه اللي موجوده وعنده ثلاث سنين وثمان اشهر وبيلعب مع الاولاد وفي نفس الوقت ال ال ال ال الولد دلوقتي ال- التواصل البصري عنده سليم وفي نفس الوقت بيقول كلمات مقدارها عشرة اه على مزاجه مش بس ساعة ما نقول لكن بنرجع بالذاكرة لانه كان بيقعد قدام قناة من القنوات فترة طويلة ممكن دي تغير لي التشخيص شويه وتحسسني ان الولد ده ممكن تكون قدراته اقل من المعدل زادت المشكلة اكتر فتأخر في الكلام وبدأ ينسجم مع التلفزيون اكتر فينزوي وينطوي لكن بمجرد ما قفلنا التلفزيون ووديناه للمراكز تبتدي تختلف الصورة شوية التواصل البصري بقى احسن التفاعل الاجتماعي بقى احسن مع الاولاد واكدت على المفهوم ده الحاجه الثانيه اللغه ما دام اتكلم هذا الكم من الكلمات مؤكد مع التدريب الجيد سواء كان التعديل السلوكي سواء كان التخاطب مع التعديل العلاجي حته الريسبريدا- الريسبريدون اللي بتتكلم عليه كاسم علمي هو انت ك- ذكرت اسم تجاري ما ينصحش قوي الاسماء التجاريه الريسبريدون هو دواء من الادويه عشان حركه الولد تقل لكن ممكن يكون في بدائل أخرى موجودة يمكن استخدامها لكن الأساس بتاع الأطفال اللي زي ابنك يبقى التدريب الأساسي في مركز محترم يقعد على الأقل من 6 ل 8 ساعات يوميا وتطلع عين ابنك إذا كان عاوز يشرب أو ياكل أو حتى مجرد إنه يفتح الباب تضغط عليه يقول حاجة شبه الكلمة نفسها وبعد كده تديله اللي يشربه أو اللي ياكله أو اللي يخرج فيه من الباب آه، آه، سنتين ولسه بتلبس البامبرز ودخلت ماما شوية تبين انها فاض بيها بس تبين انك انت عصبية وحامل وبنوتة عنيدة ده طبيعي انها تخش البلكونه او تدخل الدولاب او تحت الترابيزه او ممكن تكون لسه خارجه من الحمام ومقعداها قدامك وقاعده قدامك وبتتحايلي عليها اعملي بتبي اعملي بتبي وهي راسها والف سيف مش هتعمله واول ما تخرج من الحمام تروح عاملاها اولا احنا بنعلم الاطفال ازاي يتحكموا ويتعلموا البطي من سن سنتين عارف ان في اطفال على سن 9 اشهر و10 اشهر وماما بترضعهم بيحطوهم على القصرية حقيقي بيحصل وأطفال بيتعلموا ده لكن عشان يبقى تعليمك سليم يبقى على سن سنتين اتعلمت قبل كده ماشي لكن لو ما اتعلمتش قبل كده مش كارثة ومش مشكلة كبيرة لكن تعالي لي بقى في المشكلة الأكبر بالنسبة للبطيء هتبتدي تتعلمي من أول وجديد وتقلعي البامبرز طول الوقت وتحاولي تدخلي الحمام فترة طويلة وللأسف هضيفلك لازم تودي حضانة من دلوقتي ويبتدوا يعلموها في الحضانة تخش الحمام كل ساعة أو كل ساعتين على حسب احتياجها وتقلع البامبرز ما بقاش في بامبرز موجود بالنسبة لها الأهم عندي إن البنوتة حست إن حضرتك حامل بطنك بدأت تكبر وهيجي بيبي بعد أربع أشهر والبنوتة اللي شبه كده بسم الله ما شاء الله هتشوفي أيام بيضة معاها فهتبتدي حتى لو اتعلمت إنها تعمل بيبي هترجع تاني ممكن تعمل على نفسها وبالتالي مطلوب قوي تروح حضانة عشان تفك الوصلة والارتباط بيكي في نفس الوقت تتعلم في الحضانة موضوع البطي في نفس الموضوع تهدي شوية لانك عصبية عارف انك حامل والحوامل بيبقوا ما بيستحملوش وبيبقى نفسيتهم شوية متأزمة لكن عشان تظبطي الدنيا توديها من دلوقتي مش لسه بعد ما يجي بيبي نودي حضانة لا من دلوقتي عشان تبتدي يبقى عندك مساحة وقت اما يجي بيبي جديد ترعيه في الفترة اللي هي فيها الحضانة عشان تستنيها اما ترجع من الحضانة تتعاملي معاها لكن واقع بنتك طبيعي أطفال كتيرة بيتعلموا البوتي وبعد كده يعملوا على روحهم دول الأطفال اللي فيهم عند اللي ماما عصبية حبتين اللي ممكن تكون نفسك بقى قصير معاها اللي حست ان في تغيرات وفي كلام على بيبي جاي جديد والاطفال بيحسوا خدي بالك نيجي لأزمة كبيرة وفاة بابا أو وفاة ماما أو الاتنين اللي عاوز أوضحه في حقائق لازم ناخد بالنا منها حتى لو الأطفال لعبوا لعبة الميت والدفن حتى لو سمعوا من بره الحادثة حتى لو الطفل بيقول اشمعنى بابا مش موجود حتى لو الطفل عيط ورجع وقال فلان بابا وصله لازم ترطبي على قلبك لان دي ما بتعتبرش الكارثة الاولى بالنسبة للطفل مفاهيم الموت عند الاطفال دايما بابا مات او ماما ماتت او فلان مات بيبقى ما يتعداش المعنى ده بعمقه لان الاطفال ما بيبقوش عميقين في المرحلة دي لكن ايه اللي ممكن يخليهم يرتبطوا اكثر بالحادثه حرمان عاطفي وده متوفر الحمد لله ان في عاطفه حد يذكر بقى باباه حد يتكلم على مآثر بابا صورة بابا تفضل موجودة آه راح لتيتا وتيتا حزينة وزعلانة فبتعيط ماما في أول فترة كانت حزينة وزعلانة عشان كده عاوزين نقول الحي أبقى من ميت بالنسبة للأطفال عشان ما تبقاش كارثة زي ما انت بتقولي مطلوب كثير من النشاط كثير من الحلم قليل من الالتفات لمشكلة بيتكلم فيها الطفل وبالتالي مطلوب قوي ان انا اخد بالي من ان انا اما يتكلموا في الموضوع ده تسحبيهم بعيد في موضوع تاني تتكلمي في حاجة تانية تزوريهم في المدرسة وتنزلي تروحي لهم تحاولي قدر المستطاع انك انت الموضوع بالنسبة لك قاسي وكبير عشان كده شايفاه على الاطفال قاسي وكبير اوعي تفتكر ان الاطفال بيفتكروا زينا او بيتاثروا زينا من نعم ربنا سبحانه وتعالى ان الاطفال في السن ده سريعي التاثر سريع النسيان على العموم في لسه اسئله كتيره هنقولها المره الجايه وفاكر من الحلقه اللي فاتت اللازمات والتهتهه بتاعه الاطفال الوقت معاكم بيمر بسرعه يا رب يكون في بركه المره الجايه ويا رب توعدوني انكم تكونوا على مستوى مسؤولية كونكم اب كونك ام كونك مربية او معلمة او مدرسة او مدرب او موجه استودع الله دينكم واماناتكم وخاتم اعمالكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته